طول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بحبايبي الحلوين مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص الرسول للأطفال الحقيقة النهاردة قصة في غاية روعة قصة بتعرف الإنسان قيمة هذا الدين العظيم وإن الإنسان ممكن يبذل عمره كله من أجل أن يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى قصة النهاردة هي قصة أصحاب الأخدود وهي من أجمل القصص اللي ممكن نسمعها في حياتنا تبدأ القصة يا حبايبي من بلاد اليمن وبالتحديد من بلد اسمها نجران نجران اللي كانت تابعة لليمن في ذلك الوقت كان فيها ملك ظالم بك- بل كان يدعي أنه إله من دون الله كان اسمه ذو نواس ذو نواس عشان يقدر يقنع الشعب ان هو الله وان ما فيش اله للكون الا هو كان عنده ساحر الساحر ده كان بيستخدم اغلب الحيل السحرية علشان يخلي الناس تنخدع وتظن ان اله الكون ده كله هو الملك ذو نواس فضل الساحر يا حبايبي مع الملك ده سنوات طويلة والشعب كله يعتقد ان ما فيش اله للكون الا ذو نواس لحد ما كبر الساحر وبدل ما يتوب إلى الله عز وجل ويقول أتوب إلى الله وأرجع إلى الله بقى عن السحر ده لأن السحر كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبدل ما يرجع لا ده عايز السحر يستمر من بعده فراح للملك قال له أيها الملك إني كبرت في السن وأريد منك أن ترسل لي غلاما صغيرا حتى أعلمه السحر فقال له طيب أجيب لك غلام صغير فبدأ الملك يعمل حاجة زي مسابقة كده في المملكة عشان يجيب أذكى غلام جاب غلام عنده حوالي تسع سنين جاب الغلام وقعدوا مع الساحر وبدأ الملك ي- يعني ايه يرغبه بقى ويغريه بأشياء عظيمة جدا قال له هتبقى أنت الساحر الخاص بتاعي وسأغدق عليك من المال ومن البيوت ومن الذهب ومن الحلي وهيبقى ليك مكانة كبيرة جدا وتبقى أنت الرجل الثاني في المملكة بعد الملك وهتبقى أنت يعني اللي يعني ما فيش حد في الدنيا يبقى مقرب من الملك قدك فالغلام صغير ففرح بالموضوع دوت وراح للملك فلقاهم محضرين له ملابس وهدايا وفلوس و- و- وذهب لأسرته فبقى فرحان جدا جدا فالساحر قال له هتجيني كل يوم من الساعة كذا للساعة كذا أجلس معاك أعلمك دروس السحر الخاصة حاجة محدش يعرفها غيري أنا وإنت عشان لما أنا خلاص أموت او خلاص اوصل لمرحله ان انا مش قادر اشتغل مع الملك تبقى انت الساحر الخاص بالملك طب ليه اختاروا غلام صغير قال لك لان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر اضيفوا الى ذلك ان الغلام الصغير ده لما يتعلم السحر وهو صغير يقعد مع الملك مثلا 70 80 سنه فيقضي معاه عمر طويل بدل ما يجيب له واحد عنده 40 50 سنه يقعد معاه مثلا 20 سنه ولا بتاع والملك يضطر يجيب واحد تاني فلما يكون غلام صغير هيبقى ذكي ويبقى حاضر ويقدر يستوعب الدروس كويس جدا أضيفوا لذلك أنه هيعيش مع الملك سنوات طويلة الغلام كانت المسافة ما بين بيت أسرته وما بين قصر الملك عشان يروح يتعلم السحر على إيد الساحر كانت مسافة طويلة فكان بيتعب أحيانا كان بيقعد يستريح في يوم من الأيام يا حبايبي وهو في الطريق تعب شوية فجلس يستريح أمام بيت من البيوت الصغيرة فسمع صوت واحد بيردد كلمات التوحيد من جوه البيت بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير أسألك يا رب أن تغفر لي وترحمني كلمات أول مرة يسمعها لأنه بيروح للساحر بيسمع طلاسم شركية وحاجات غريبة و- وحفركوش وبطركوش والكلام الغريب اللي بيسمعوه من الصحراء فبدأ يقارن بين الكلام ده وبين الكلام الجميل اللي بيسمعه من الراجل ده فحس إن الراجل ده فيه حاجة جميلة قوي مرة واثنين وثلاثة يقعد يستريح قدام البيت ففجأة قرر من باب حب الاستطلاع لأنه طفل صغير حب يخش البيت ويشوف مين دوت فخبط على الباب ودخل فدخل فقال له يعني من أنت؟ فقال له أنا راهب من الرهبان بعبد ربنا وكان الرهبان في الوقت ده كلهم كانوا مثلثة ومشركين ما عدا هذا الراهب الوحيد في المملكة اللي كان على الإيمان والتوحيد سبحان الله شوف أقدار ربنا يعني أنت أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى فالمهم فدخل فقال له أنت بتعمل إيه قال له أنا راجل مؤمن وموحد وبعبد ربنا وما فيش حد بيعبد ربنا في المملكة إلا أنا فقال له طيب هو مش بيقولوا ان الملك نو- ذو نواس هو ربنا هو الله قال له لا ده ما ده انسان ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا طب هو لو مرض يقدر يشفي نفسه قال له لا قال له طب هو لو كان اله كان يمرض قال له طبعا لا قال له طب هو لو كان إله كان محتاج الساحر في إيه طب ما هو يظبط المملكة بتاعته قال له صحيح قال له أنت بقى شغال إيه يا ابني قال له أنا الساحر الجديد قال له الساحر الجديد قال له والله بيعلموني السحر فقال له طب يا ابني خليك ملازم ليا قال له ما اقدرش الملك يقتلني قال له طب خلاص روح واتعلم منه حاول بقدر الامكان ما يعني ما تخليش اللي انت بتسمعه منه يثبت في مخك قوي او حاول توهمه ان انت بتتعلم منه لكن حاول تركز قلبك كله معايا على التوحيد وعلى الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى فبدا الغلام من كتر حبه في الراهب وطيبه الراهب ويعني و- و- واحساسه بان هذا رجل على التوحيد بدا كل يوم يعد عليه في الرايحه وفي الجايه فبدأ طبعا يتأخر فلما كان بيتأخر على على الساحر يوم الساحر ضربه يرجع تاني يعدي على الراهب وهو مروح بيته يوم أهله يضربوه فسأل الراهب قال له أعمل إيه في المشكلة دي قال له بسيطة يا ابني لو رحت للساحر ورحت له متأخر عشان قاعد معايا يعني أنت قاعد معايا شوية ورحت له لقيت نفسك متأخر سألك كنت فين قول له أهلي أخروني فمش هيعمل لك حاجة ولما ترجع من عند الساحر وتروح لأهلك تمام وتعدى عليا شوية لو سألك أهلك كنت فين قول لهم الساحر أخرني وبكده تخرج من المشكلة دي قول لي معقول الراهب الراجل المؤمن ده يدل الغلام على الكذب لا هو مش بيدله على الكذب لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن مباحات الكذب ثلاثة الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية لو زوج عايش مع زوجته وحصل فتور عاطفي ما بين الاثنين وبعدين هي بتسأله بتحبني ما يقولهاش لا أنا بكرهك لا يقول لها بحبك حتى لو كان بيكذب عشان تستقيم الحياة ما بينهم النوع الثاني من الكذب المباح الكذب للإصلاح بين المتخاصمين اتنين مخاصمين بعض وأنا عايز أصلح ما بينهم فهم رايح للأولاني اقول له معقول انت زعلان من فلان ده فلان بيحبك وبيشكر فيك ده انا لسه كنت معاه دلوقتي وراجل عمال بيذكرك بكل خير واروح اقول نفس الكلام للتاني الفت بين القلبين عشان يتصالحوا يباح الكذب في هذه المساله النوع الثالث هو الكذب على العدو في الحرب واحد اتأثر في مكان فما يروحش للعدو يقول له ده أنا بلدي فيها كيت وكيت وكيت عشان يدمر بلده وهو الغلام هنا كان في حالة حرب ما بين الكفر والإيمان وده راجل كان بيدعي اللي هو الملك كان بيدعي أنه إله من دون الله عياذا بالله المهم لما الغلام عمل كده ربنا نجاه الحمد لله ما بقاش لا الساحر يضربه ولا أهله يضربوه بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام الغلام خارج من بيته لقى الناس كلها متجمعين كده على نص شارع ومش قادرين يمشوا طب يعمل ايه في ايه اللي حصل يا جماعه قالوا له ده في اسد واقف على نصة الطريق مش عارفين نعدي منه فراح الغلام الجميل دوت عمل حاجه جميله قوي قال النهارده بقى اعرف مين اللي غالي عند ربنا ومين اللي على حق الساحر ولا الراهب مع ان هو كان عارف ان الراهب هو اللي على حق بس عايز يتاكد يعني بشيء كده من عند ربنا سبحانه وتعالى فغلام صغير عنده تسع سنين شال حجر صغير يا حبايبي وراح داخل على الاسد تخيلوا غلام عنده تسع سنين داخل على أسد بحتة حجر على قد إيده الصغيرة وقال اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك أو أحب إليك من أمر الساحر فاقتل تلك الدابة يعني اقتل الأسد فالغلام رمى الحجر على الأسد فقتل الأسد هل تتصوروا يا حبايبي إن طفل صغير عنده تسع سنين ماسك حتة حجر قد كده هيضرب بيه الأسد الأسد هيموت طبعا لا أمال الأسد مات ليه كرامة من الله عز وجل لهذا الغلام الصغير الذي دخل في الإيمان والتوحيد وشهد أن لا إله إلا الله فمات الأسد والناس كلهم اعتبروها جميلة كبيرة جدا في رقبتهم لهذا الغلام قالوا له جميلك مش هننساه ان انت خلصتنا من الأسد لأنه كان ممكن يموت كل أهل القرية ومش هنعرف نشوف مصالحنا وولادنا هيموتوا مر الغلام ومشي وراح للساحر ومر على الراهب ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان بعد كده ربنا اكرم الغلام ده بحاجه جميله جدا ان ربنا اجرى على ايدين الغلام دوت شفاء المرضى ورجوع ال- البصر لمن كان اعمى بفضل الله سبحانه وتعالى فبقى الناس تروح له بيته وبقى الناس تجيله وهو يستعين بالله سبحانه وتعالى ويستخدم العلاج دوت في دعوه الناس الى عباده الله سبحانه وتعالى فيجي له واحد يقول له عندي مرض كذا وكذا وكذا اشفيني يا غلام يقول له أنا لا أشفي أحدا إنما الذي يشفي هو الله يقول له من هو الله الملك زنواس يقول له لا زنواس ليس ليس الله وإنما هو عبد من عباد الله ولكن الله الذي في السماء سبحانه وتعالى والذي هو هو إلهنا وربنا ورب ذو نواس ورب الكون كله فإن آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك فضل الله سبحانه وتعالى فكان اللي قدامه يقول له خلاص أشهد أن لا إله إلا الله فيقوم الغلام ويدعو الله فربنا يشفي هذا الإنسان يجي له واحد أعمى يقول له رد لي بصري يا غلام يقول له أنا لا أرد بصرا لأحد ولكن الذي يرد عليك بصرك هو الله فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك يقول له أشهد أن لا إله إلا الله فالغلام يرفع إيديه ويدعو ويمسح على عينين هذا الرجل فيرد الله إليه بصره وهكذا ظل يخدم الناس وربنا يجعله سبب في شفاء المرضى وفي عودة البصر لمن حرم من البصر ولعودة السمع لمن فقد السمع ولعودة النطق لمن فقد النطق فأصبح المجتمع كله بيعشق هذا الغلام وبيحب هذا الغلام لأنه يسعى إلى مصلحتي ويسعى إلى خدمتي وكان ليه أفضل كثيرة جدا على هؤلاء الناس وأحبوه وأصبح بالنسبة للناس أغلى عندهم من الملك اللي بيحكمهم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم حدثت مفاجأة عظيمة جدا لهذا الغلام كانت قد جعلته سببا في إسلام البلد كلها على ايديه بفضل الله سبحانه وتعالى يا ترى إيه هي المفاجأة الكبيرة يا حبايبي اللي حصلت ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء